بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا في سفر الرؤيا إصحاح أربعة أفكركم تاني احنا أول ثلاث إصحاحات شفنا المسيح له المجد في مجده أول إصحاح وبعدين إصحاح اتنين وتلاتة سمعنا رسائل من المسيح لملائكة الكنائس السبع وكانت عبارة عن رسائل روحية كلها دعوة للتوبة وإصحاح أربعة رجعنا شفنا رؤية جديدة أو منظر جديد للمسيح الجالس على العرش هو نفس المنظر اللي موجود في أشعية ستة وموجود في حسقيال واحد لكن كل واحد منهم عبر عنه بطريقته الخاصة هقرا من أول الإصحاح وندخل على طول على عدد ستة بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعت كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي العقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد وحول العرش أربعة وعشرون عرشا ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله ده الجزء اللي خدناه المرة اللي فاتت وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور ده برضه ابتدينا فيه وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء دخلنا على حاجة جديدة احنا شفنا العرش عليه المسيح له المجد في مجده والمرة دي من كتر البهاء مش باين تفاصيله يعني تفاصيل المسيح في اصحاح واحد كانت باينة شعره أبيض كالتلج وكالصوف وعينيه ووشه كل ده اتوصف في اصحاح واحد هنا ما اتقالش غير انه كاليشبي والعقيق وحواليه قوس قزح زي الزمرد وحواليه بقى شفنا ال 24 قسيس وعليهم اكاليل الذهب والشورية في ايديهم و وبعدين يقول حول العرش وفي وسط العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء كلمة حيوانات مش مترجمة animals ما هياش حيوانات يعني حيوانات لا هي الأصل اليوناني كائنات حية لكن كائنات حية ما انتاش عارف تحطها لا تقول عليها بشر ولا تقول عليها حيوان فيتقال عليها أحياء أو كائنات حية تترجم في العربي القديم حيوانات حيوانات جاية من كلمة أحياء لكن ما هياش حيوانات بمعنى أنيمالز لا خالص دي كائنات حية عجيبة جدا وشكلها ضخم وشكلها ممجد فمش عارف يوصفها مش هيقدرش يقول عليها لا ملائكة عاديين ولا بشر عاديين ولا حيوانات فمقصود بيها أربعة كائنات حية الغريب انها حوالين العرش وفي وسط العرش طب ازاي في وسط العرش طبعا عشان يوحي انها كانها بتدور وبتلف حوالين العرش عارفين لما تبقى حاجه بتدور كده ما بتقفش يجي لك في لحظه انك شايفها قصاد العرش او كانها جوه العرش تلاحظوا ان دايما قبب الكنايس يترسم فيها المسيح في عرشه وحواليه الأربعة حيوانات اللي يبص عندنا في سقف الكنيسة يلاقي المنظر ده ورا كل إنجيلي من الأربعة هنا مثلا مرسوم شبه وجه إنسان هنا نسر هتلاقوا العجل والأسد اللي يدقق في قبة الكنيسة بتاعتنا وفي أغلب القبب وتلاقوها ساعات في حضن الهيكل أربعة كائنات حية في وسط العرش يعني في دايرة المسيح نفسه يعني أقرب ناس لربنا يسوع المسيح أو أقرب كائنات وفي نفس الوقت مملوءة عيونا مملوءة عيونا دي اتوصف بيها الكاروبيم أو الشاروبيم في العهد القديم جاء ذكره في المزمور مرة مزمور 18 وجاء ذكره في أشعية 6 مملوءون عيونا فيعتبروا البعض بيعتبر الكائنات الأربعة دول جزء من أو رؤساء الشاروبيم أو نفسهم هم كاروب أو شاروب اللي هي طبقة من الملائكة رفيعة المستوى جدا أرقى أنواع الملائكة عشان كده احنا نقعد نقول في القداس الشاروبيم يسجدون لك ويقولوا لك قدوس قدوس قدوس دي احنا هنتعلمها من هنا دلوقتي خدناها من رؤية أربعة مملوءة عيونا من قدام ومن ورا يعني مملوئين معرفة بشكل عجيب طبعا صعب واحد يتخيل كائن حي كله عيون من قدامه ومن وراه يعني من ظهر عيون ومن وشه عيون ده نتخيله ازاي ده صعب في التخيل لكن اذا كانت العين هي سراج الجسد بالكو بقى لما يكون كائن حي كله عيون معناها انه مملوء استناره العين الواحدة بتدي استنارة قد كده لكن لما يكون الكائن كله عيون ده مملوء استنارة يعني عنده معرفة لله تفوق كل كائن آخر وعنده رؤية لله وقرب من الله يفوق كل كائن آخر فالعيون دايما إشارة إلى الاستنارة ومعرفة الله الكائنات دي هي اللي وصفها لو قريتوا حسقيال واحد حسقيال في الرؤية بتاعته وصف الكائنات دي بدقة شديدة بتفصيل أكتر من رؤية بس يمكن الوقت ما يسعناش نشرحها دلوقتي لكن ابتدى يشرح في الحيوان حيوان ده بدقة وبيقول بيتحركوا حركة عجيبة كده و... وليهم صفات غريبة جدا وفي عظات مشهورة للقديس أبو مقار قديس مكاريوس الكبير من القرن الرابع والخامس على الحيوانات دي انها اشاره للانسان الروحاني لما يزداد روحانيه جدا يبقى شبه الحاجات يعني واحد يقول ايه قيمه ان الكنيسه بتحط لنا الاشكال دي قدام عينينا ما هو انا وانت لو جاهدنا وامتلأنا بالروح هنبقى قريبين للعرش السماوي جدا هنبقى ممتلئين اعينا يعني شايفين ربنا بوضوح جدا هنبقى فينا صفات عجيبة زي اللي هيوصفها دلوقتي عن الكائنات دي فكأن الكائنات الروحية دي مثل أعلى لكل القديسين عشان قريبين جدا من العرش السماوي في وسط العرش وحول العرش فيبقى كلنا نفسنا نبقى زيهم مملوئين أعينا يعني فاهمين كل الأسرار في نفس الوقت بيسبحوا على الدوام كل دي حاجات تخلي كل واحد يبص لهم كده ويغير منهم ويتمنى يبقى زيهم فالقديس أبو مقار وصف الحيوانات دي وقال إن ده الإنسان الروحاني لما يبقى تمام هيبقى فيه كل الصفات دي الحيوان الأول شبه أسد والكائن الثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر يبقى خلي بالكم هم ليهم أربع وجوه طلع ايه هو شاف المنظر زي ما احنا شايفينه كده من بعيد لما واحد زي حسقيال ربنا خلاه يلف حوالين المنظر فأتاري كل كائن منهم له الأربع وجوه يعني كل كائن منهم تبص له من زاوية تلاقيه وش إنسان من زاوية تانية تلاقيه وش أسد من زاوية تالتة تلاقي وش آه نسر من زاوية رابعة تلاقيه وش عجل لكن لو بصيت فوكس مرة واحدة كده هتلاقي ايه كل واحد له وش واحد اللي باين قصادك والاربع وشوش مع بعض هي نفس الكائنات اذا الاربع وشوش دول يعبروا عن اربع اوجه للمجد الالهي بمعنى هنا اختلف القديسين في التفسير واحد قال ايه قال دول اربع صفات للمسيح الالهي الإنسان إشارة إلى تجسده إنه إنسان حقيقي تأنس تجسد وتأنس والنسر في المقابل إشارة إلى لاهوته لأن النسر دايما يرمز إلى السمو والارتفاع والطيران والعجل إشارة إلى أنه ذبيحة إلى فدائه لأن العجل كان دايما هو الذبيحة يفضل لنا الأسد إشارة إلى قوته ونصرته فأول تأمل أن دول يعبروا عن أوجه للمسيح له المجد واحد قالها بطريقة تانية قال وش الإنسان إشارة إلى ميلاده كإنسان وش العجل إشارة إلى صليبه وش الأسد إشارة إلى قيامته لأنه قام بقوة وش النسر إشارة إلى صعوده أقولها تاني ميلاده كوجه إنسان العجل فداؤه لأنه قدم ذبيحة قيامته كقام كأسد انتصر على الموت وصعد إلى السماء كما يصعد النسر فأربع مراحل مهمة جدا من عمل المسيح له المجد واحد تاني قال لا ده دول إشارة إلى الأربع أناجيل اللي البشرية كلها هتعرف المسيح عن طريقها عندنا أربع أناجيل متى تكلم عن المسيح كملك كإنسان سيعبر عنه وجه إنسان مرقس اتكلم عن المسيح الإله القوي صاحب السلطان يعبر عنه كأسد لو اتكلم عن المسيح الذبيح المسيح الفادي فيعبر عنه بالذبيحة يوحنا اتكلم وركز عن المسيح الإله فيعبر عنه بالنسر عشان كده تلاحظوا بقى الأبد ترسم الأربع أناجيل الأربع إنجيليين عشان في أربع أعمدة شايلين الكنيسة الكنيسة اللي تقام على أربعة إشارة إلى الأربع أناجيل فوق كل عمود صاحب الإنجيل بتاعه قاعد يكتب وراه الرمز بتاعه الرمز بتاعه يا أسد يا نسر يا عجل يا وجه إنسان فهمتوها؟ كنايس اللي فيها أربع أعمدة يبقى فوق راس كل عمود الانجيلي الانجيلي يعني واحد من الاربعه الانجيليين وفوق راس كل انجيلي الرمز اللي وراه او الاشاره بتاعه انجيله اللي هي يا اما اسد او او عجل او انسان او نسر البعض قال بطريقه تانية انه دول بيشفعوا في كل الكائنات وجه الإنسان يشفع في البشر ووجه النسر يشفع في الطيور ووجه الأسد يشفع في الحيوانات اللي في البرية ووجه العجل يشفع في الحيوانات اللي في الحقل هيجي واحد يقول طب والزواحف يقولوا ما بيحبوش يذكروها عشان منها ايه الشيطان والحي والكائنات البحرية كمان يخافوا منها لأن البحر دايما رمز للعالم فالبعض شافها بطريقة ان دول بيشفعوا في كل الكائنات الانسان له شفيع قدام ربنا كروب يعني يشفع فيه والحيوانات بانواعها كل واحد له يشفع فيه كلها اجتهادات في شرح هذه الكائنات العجيبة المحيطة بالعرش السماوي المملوءة عيونا والمملوءة وجوها لكن خلينا نركز على انها كلها بتقدم لنا مجد المسيح الإله الإنسان الفادي القوي في كل لحظة والأربعة حيوانات عدد ثمان لكل واحد منها ست أجنحة نفس الوصف اللي جه في أشعية ستة بتاع الشروبيم الكروبيم حولها شوف لما يقول ست أجنحة حولها يعني إيه حولها ما الست الأجنحة يا فيها يا حولها يعني إيه حولها هي اصل الواحد لما يبص عليها ما يبقاش عارف الجناح ده طالع من فين وحتى الفنان دايما محتار وهو بيرسم عشان ترسم كائن بست اجنحة تحتار وده اللي اتوصف في حتة تاني وقال بجناحين ها فاكرينها يغطون وجوههم وبجناحين يغطون ارجلهم ويطيرون بسنين ودي بنقولها في القداس الغريغوري احتفالا وفرح بالكائنات دول إشارة إلى إيه؟ باتنين بيغطوا وشهم عشان أقرب ناس للمسيح أقرب كائنات للعرش السماوي مش قادرين ينظروا في مجده مع أنهم كائنات نورانية وأنقى ما يكون الإنسان والملاك لكن ما يقدروش يبصوا للمجد الإلهي واثنين يغطوا رجلوهم طب ده دول كائنات نقية دول دول أعظم من الملائكة أو ربوات ملائكة يعني رتب ملائكية لكن رمز للخشوع وللخضوع وللكسوف قدام ربنا يغطوا وشهم مش قادرين يبصوا ويغطوا رجليهم رمز للخوف والخشوع واثنين بيطيروا بيهم رمز ان هم ما ما بيقفوش على الارض دول كائنات حية مرتفعة عن الأرضيات والشهوات والجسديات والأكل والشرب والحاجات بتاعتنا برضه احنا كده لما نقرب من ربنا تمتلئ عيوننا استنارة فنبقى مش قادرين نبحلق في ربنا وتمتلئ قلوبنا خشوع فنبقى مكسوفين من ضعف أجسادنا وتمتلئ أرواحنا سمو وارتفاع نبقى زي اللي طايرين مش واقفين على أرض ست أجنحة حولها ومن داخل مملوءة عيونا حتى الأجنحة فيها عيون حاجة غريبة أوي يعني حتى الأجنحة مليانة عيون يعني كل حركة تخطوها فيها حكمة كل حركة تخطوها وراها حكمة إلهية الإنسان الروحاني مفيش كلمة أو حركة يعملها ملهاش لازمة وملهاش معنى كل حاجة كأن الإيد دي مليانة عينين والرجل مليانة عينين إيه الاستنارة دي ايه العظمة دي كلها ايه الحكمة دي كلها مملوءة عيونا طب بيعملوا ايه شغلتهم ايه اذا افترضنا ان هم بيشفعوا فينا حلو لكن ايه كمان اللي شاغلهم طول ملايين السنين ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء نفس التسبحة اللي سمعها أشعياء وحزقيال نفس التسبحة أجيوز دي اللي احنا بنقولها في الكنيسة كل مرة احنا في الكنيسة بنقلد في الكنيسة بنعيش السماء زي ما الإنجيل علمها لنا فنفضل نقول أجيوس مع الملائكة عشان كده لازم نقول أجيوس واحنا واقفين ما ينفعش نقول أجيوس بالذات واحنا قاعدين ليه؟ ده الملائكة مش قادرة تقف مرعوبة وهي واقفة ازاي احنا بقى نكسل واحنا بنقول أجيوس قدوس قدوس قدوس قدوس ثلاث مرات إشارة أولا إلى الثالوث الأقدس أننا نعطي القداسة لله الآب ونعطي القداسة لربنا يسوع المسيح له المجد ونعطي القداسة كل القداسة أيضا للروح القدس قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء هنا شوفوا نقول قدوس ثلاث مرات لكن نرجع نقول إيه واحد الرب الإله احنا مش بنتكلم عن ثلاث آلهة إنما بنتكلم عن ثلاث أقانيم لإله واحد الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي ما دي خدناها دي في رؤية واحد هو ده اللقب المشهور لربنا يسوع المسيح يعني كان يعني ملوش بداية وكائن يعني موجود وحاضر وأصل لكل الحياة والموجودات ويأتي يعني كل المستقبل في إيده والأبدية كلها مفتوحة قدامه فالزمن من أوله لآخره جواه والزمن كله تحت رجليه كان وكائن ويأتي ماضي ومضارع ومستقبل زي ما يقول في حتة تانية يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد ما بيتغيرش هو المسيح هو الإله الحقيقي اللي كلم أبونا آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب هو اللي بيكلمنا النهاردة وهو اللي هيجي على السحاب في آخر الأيام هو هو ما بيتغيرش الذي كان والكائن والذي يأتي وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين شوفوا اللي هيحصل بقى أول ما الكائنات الأربعة اللي هم أقرب دايرة لرب المجد يدوا الكرامة دي يقولوا أجيوس بحماس ويخشعوا ويخضعوا قدام الرب الإله في عرشه يخر الأربعة وعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش تلاحظوا بقى أن السماء عبارة عن إيه خوارس أو كورس أو خورس يعني يعني صفوف أو دواير العرش الإلهي أقرب دايرة حواليه الأربع كائنات غير المتجسدين نسميهم الأربع كائنات الحية غير المتجسدين يعني اللي ملهمش أجساد زينا دي كائنات روحية وكل الأوصاف دي أوصاف رمزية لكن هي كائنات حقيقية ولكن ملهاش أجساد بشرية زينا بعد الدايرة دي أقرب دايرة تاني احنا قلناها ال 24 قسيس فلما الأربعة كائنات يهتفوا قدوس قدوس للرب الإله القادر على كل شيء أول ما صدى كلامهم يتسمع عند الدايرة اللي بعدها ال 24 قسيس ما يحتملوش التسبيح يقلعوا الأكاليل ويسجدوا عشان كده احنا في أجيوس تلاقونا لازم نوطي بنوطي ليه لازم نسجد لان احنا مش شايفين الحقيقة ده دي شغالة على طول في السماء تسبيحة دي ده ده الوضع اللي شغال دلوقتي واحنا قاعدين بنحكي مع بعض هو ده اللي شغال قدام الله في مجده الى الابد فمجرد ان احنا في الصلاة ندخل على جوهم نقوم نشاركهم صلواتهم نعمل زيهم فاول ما نقول اجيوس احنا كمان نسجد للارض فتلاحظوا ان في نوع من المحبة والتجاوب والاتفاق والانسجام في التسبيح في السماء مفيش نشاز محدش يدخل على التاني ده كله بيسبح مع بعض في فرح وفي حب بالغ والتعبيرات اللي بتتقال لله تعبيرات كلها ضخمة يعني ايه كلمة المجد دي كلمة ما تعرفش تفسرها كلمة ملهاش اخر المجد والكرامة والشكر للإله الحي القادر على كل شيء الحي إلى أبد الآبدين طبعا الحي دي تهمنا ليه لان ربنا يسوع المسيح حي الى الابد لان الناس اللي ما غير مسيحيه بتقول ان المسيح مات احنا ما عندناش حاجه اسمها المسيح مات هو مات وقام ويظل حيا الى الابد ولن يرى الموت الى الابد فاحنا الهنا اله حي نحن لا نعبد اله ميت ان كان مات وقام في قيامته الا انه يظل حي الى الابد عشان كده مرة بولس وهو بيتحاكم الملك بيقول لملك تاني الراجل ده بيعبد واحد ميت اسمه يسوع لكن بولس الوحيد اللي بيقول عليه حي شوفوا ازاي يبقى عندنا نحن محب المسيح إلهنا حي ومسيحنا حي لكن عند الآخرين إلهنا أو مسيحنا مات أو ميت هم ما يعرفوش سر الحياة هنا الملائكة تهتف بالحقيقة وتقول لنا السر أنه حي إلى أبد الأبد وأبد الأبد أو ظهر الظاهرين دي دي كلمة فيها forever and ever يعني عارفين لما الواحد يبقى عاوز يعبر عن لا نهاية ما لا نهاية فيقول إلى الأبد الأبدي ودي جبناها وغشناها أول واحد قالها كان دانيال في العهد القديم وبالمناسبة دانيال أقرب واحد لرؤيا يوحنا سفر دانيال ورؤى دانيال دانيال أقرب واحد في رؤياه إلى رؤيا يوحنا شاف حاجات كتيرة قوي من اللي شافها يوحنا برضه فلما شاف المسيح جاي على السحاب قال له إلى أبد الأبد يعني أنت ملكوتك مش هيخلص وأنت بلا نهاية يا رب فيسجد ويخر ال 24 شيخ قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبد ويطرحون أكاليلهم أمام العرش الحركة دي احنا بناخدها في الطقس ازاي أبونا البطرك في القداس بيلبس تاج لأنه إشارة للمسيح وإشارة لل 24 قسيس لكن أول ما تتقال أجيوس ونستعد لقراية الإنجيل تلاقوا البطرك وكل الأساقفة خلعوا التيجان يخلعوا تيجانهم ويقفوا بس بالقلنسوة بتاعة الرهبان بتاعتهم دي يغطوا راسهم بس لكن التاج نفسه يقلعوا كرامة للمسيح اللي هيتكلم على في الإنجيل دلوقتي فتلاحظوا إن وقت قراية الإنجيل أبونا البطرك وكل الآباء الأساقفة بيطرحوا تيجانهم قدام الجالس على العرش عشان محدش يقول إنه واخدين كرامة عن ربنا لا ده كرامتهم من كرامة ربنا وكل كرامتهم يضعونها أمام الله بحب قائلين هم كمان يهتفوا ترتلتهم أو تسبحتهم يبقى الملائكة علمونا أجيوس ماشي وانتوا يا كهنة تعلمونا ايه أنت مستحق فاكرينها دي في القداس لما أبونا يقول لنا ايه اشكروا الرب أو فلنشكر الرب كل الشعب يقول ايه مستحق وعادت هنا مستحق يعني مستحق الشكر يعني مستحق التسبيح يعني مستحق التمجيد إلى الأبد فبنا يعدها بقى بالثلاثة مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل أن نسبحك ونباركك ونشكرك ونسجد لك ونخدمك ويبتدي يتكلم عن ربنا تاني كل ده مغشوش من الرؤية نقلناه من يوحنا لما اتفرج عليه في السماء فال 24 بيقولوا ايه انت مستحق ايها الرب ان تاخذ المجد والكرامه والقدره نفس اللي قالوه المجد والكرامه لانك انت خلقت كل الاشياء يبقى اول تمجيد وتسبيح لله لربنا يسوع المسيح مش بس على الفداء اللي عمله قبل الفداء هو مستحق كل كرامه وشكر لان هو الخالق احنا كلنا خلقته حقه علينا التسبيح وحقه علينا الشكر المستمر وحقه علينا التمجيد اللائق كل لحظة ليه احنا خلقته عشان كده اباء الكنيسة الاوائل يقولوا ايه كل نفس اعطيه ابارك اسمك القدوس كل نسمة تسبحك كل ركبة تكسو لك ايه الكلام الحلو بتاع التسبيح ده الكنيسة فاهمة ان انا كمخلوق وانت كمخلوق حق ربنا علينا ان نسبحه كل لحظه افضل وضع للانسان في حياته انه قلبه يلهج بتسبيح ربنا كل لحظه وباركك اشكرك امجدك اسبحك ليك المجد يا رب اشكرك يا رب يفضل يكلم ربنا كده انت قدوس قدوس قدوس كل الطريقه دي عباره عن تسبيح مستمر يقرب بيه الواحد فينا من الشكل السماوي ويبقى كده بيعمل اللي عليه لأنه مخلوق بيسبح خالقه أنت خلقت كل الأشياء طبعا دي تؤكد أن ربنا هو الخالق في بدعة بتطلع النهاردة يقول لك الدنيا طلعت لوحدها ملهاش خالق احنا في عز ان احنا في بلادنا ما بنسمعش الكلام الفاضي ده لكن بره بقى الفتاوي تشتغل ربنا مش موجود والدنيا طلعت طبيعية كده والتطور عمل نفسه ايه ده ازاي بس ازاي يعني ده لقوا ان الخلية الواحدة في كل في جسم الانسان اعظم من الاف ال computers مجتمعة خلية واحدة ما تشوفهاش بعينك فيها كمية computers جوه ما تعرفش تجمعها في الكنيسة دي وبعدين يقول لك طلع لوحده عشوائي ازاي بس ده اغلب بني ادم غلبان ماشي في الشارع خليه واحده في جسمه ما يعرفش الانسان لغايه النهارده يعمل حاجه منها انت خلقت يا رب كل الاشياء انت عملتها بايدك انت اللي مستحق الكرامه والمجد انت خالق وهي بارادتك كائنه لان اللي بيتجاهل ربنا بيتجاهل ان ربنا له اراده لا ربنا اراد ان يخلقنا قال كن فكان بإرادتك كائنة وخلقت يعني إيه يعني ما فيش حاجة في الدنيا دي جاية كده ما فيش حاجة ماشية كده ده كل حاجة يا رب أنت الماستر بتاعها أنت الرئيس بتاعها أنت الخالق وأنت صاحب الإرادة أنت خلقت وعارف خلقت ليه فأنت ليه كل المجد يبقى إصحاح أربعة ده عبارة عن رؤية جميلة سماوية للمسيح على عرشه حواليه الأربع كائنات غير المتجسدين حواليهم الأربعة وعشرين قسيس و... وده الوصف اللي اتوصف في رؤية أربعة وده اللي احنا بنحاول نشبع بيه كل قداس لما نقول مع الملائكة أجيوس أجيوس ونرجع نقولها تاني في نص القداس أبونا يرش... يقول أجيوس ويرشم على نفسه وأجيوس تانية ويرشم الشمامسة وأجيوس ثالثة ويرشم الشعب عشان نعيش كلنا في جو القداسة إصحاح خمسة ورأيت على يمين الجالس على العرش طبعا العرش ده غير محدود العرش ده غير محدود لكن لأنه بيتقدم لنا بصورة رمزية هيبقى له يمين وشمال وفوق وتحت لكن ربنا عرشه ملوش حدود رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داوود ليفتح السفر ويفك ختوم السبعة ده منظر جديد وهو بيتفرج على العرش انتبه ان جنب العرش على اليمين واليمين دايما اشارة للقوة يقول يمين الرب صنعت قوة يمين الرب رفعت انتبه انه على يمين الجالس على العرش في سفر سفر يعني كتاب والكتاب زمان ما كانش كتاب زي كده بيبقى roll يعني درج بيسموه درج عبارة عن roll كده يعني لفة كبيرة قوي من الورق ماشي فعشان كده بيقول مكتوب من داخل ومن ورا يعني وش وظهر مكتوب يعني هو ملفوف كده تلاحظ ان في كلام من جوه وكلام من بره الرول ده عشان يقفلوه يعملوا ايه يجيبوا اختام على طرفه ويختمه مختوم سبعة ختوم فمحدش يقدر يقراه متعرفش تفرده عشان تقراه وبعدين العجيب ان محدش قادر يفتح السفر ده لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض تحت الأرض دايما إشارة إلى الكائنات الروحية الساقطة الشياطين والأرواح الشريرة والحاجات وفوق السماء الكائنات الروحية الملائكة والحاجات الحلوة واللي على الأرض دول البشر ما فيش حد قادر يتعامل مع السفر ده ايه الحكاية ايه السفر ده الأول برضه السفر ده سفر مختوم مختوم يعني محدش عارف سره فاحنا برضه هنجتهد لكن محدش يدعي انه عارف سره لكن اول ادعاء او تفسير انه ده الانجيل نفسه الانجيل مختوم محدش يقدر يشرحه ويفسره الا مين ربنا يسوع المسيح نفسه ما هو العهد القديم بعض المفسرين قالوا عهد قديم وبعضهم قال العهدين الكتاب كله العهد القديم ده كان سفر مختوم لغاية ما جه المسيح كان كله ألغاز ليه؟ ايه العبد المتألم اللي في أشعية ده؟ مرة يقول عليه عبد متألم متبهدل ومرة بيقول عليه عظيم وممجد وبيعمل خلاص و... ازاي يعني يكون متبهدل كل البهدلة دي ويتقال عليه في نفس الوقت انه عظيم جدا عظمة ما خدهاش انسان ايه ابن الانسان اللي بيتكلم عنه دانيال ايه بيت لحم القرية الخيبانة دي اللي يقول يطلع منها مدبر ايه موسى اللي بيقول يجي واحد زيي اللي ما يسمعلوش يهلك الغاز كتير قوي في العهد القديم ايه قيمه الاجتماع بتفاصيلها اللي عملها موسى وايه لزوم الدقه دي كلها كل الالغاز دي كل الختوم دي اللي كانت على العهد القديم لما جه ربنا يسوع المسيح حصل ايه اتفكت واحد ورا التاني فهمنا اشعيا بيتكلم عن المسيح المتجسد وفهمنا دانيال بيتكلم عن المسيح اللي جاي في مجده وفهمنا مثلا ان خيمة الاجتماع كلها رموز لحلول الله الكلمة في بطن العذراء ومجيئه على الأرض فهمنا أسرار كتيرة قوي ما كانش حد فاهمها ولغاية النهاردة اليهود مش فاهمينها لأن هم مش قابلين الأسد مش قابلين المسيح بتاعنا فما زال السفر مختوم عندهم عهد القديم في ايديهم بس مختوم مقفول مش عارفين يفهموه لأن ربنا يسوع هو اللي ابتدى بنفسه يشرح لنا من جميع الكتب الأمور المختصة به يقول كده في قصة تلميذة عمواس بعد ما قام اتمشى مع تلميذة عمواس كذا ساعة في السكة وطول السكة يعمل لهم ايه يجيب لهم من اول التكوين لغاية اخر سفر في العهد القديم يشرح لهم دي اتكلمت عن المسيح ازاي ودي قالت ايه عن المسيح وزكريا قال ايه وميخا قال ايه وصفانيا قال ايه وقعد يشرح يشرح يشرح فالمسيح نفسه هو اللي فك الخطوب ومن هنا بقى الآباء الرسل بدأوا في العهد الجديد يشرحوا لنا متى في إنجيله جايب زيادة عن ستين نبوة كل ما يحصل حاجة يقول كما قيل في الأنبياء كما قال أشعيا النبي كما قال أرميا النبي عمال يحقق اللي قالوه في ربنا يسوع المسيح وأعماله بولس يكتب رسالة كاملة لليهود عشان يشرح لهم إن الكتاب اللي في إيديهم السفر المختوم ما يتفهمش ما تتفكش ختومه إلا بالإيمان بالمسيح المتجسد فيبقى السفر المختوم إشارة للعهد القديم أو إشارة للكتاب ككل ليه؟ حتى العهد الجديد ما نقدرش نفهمه إن لم يكن المسيح نفسه يشرح لنا بالروح القدس اللي يشرح الإنجيل مظبوط هو كاتب الإنجيل هو روح المسيح نفسه وده اللي قاله بطرس قال روح المسيح اللي فيهم هو اللي بيشرح فاحنا بنخضع الى شرح المسيح المسيح يفك الختوم عشان كده وانت واقف بتسمع الانجيل في القداس قول له يا رب فتح الختوم خليني افهم خليني افهم انت عاوز تقول لي ايه الكلام ده وراه ايه في ناس كتيرة بتفهمه بس انا مش فاهمه انا عاوزك تفهمهوني زي ما انت عاوزه يوصل لي لان انا ممكن افهمه بمزاجي واضيع نفسي انت يا رب فك الختوم فك الختوم يعني انا كمان دماغي مختومة بمية ختم مية مشكلة معطلاني عن الفهم عندي جهل وعندي شهوات وعندي كبرياء وعندي حاجات كتير عقلانية مخلياني مختوم مش عارف افهم كلامك سفر مختوم ناس قالت ان السفر المختوم ده اشارة الى مستقبل ايام الكنيسة لان زي ما بقى هتعرفوا من اصحاح ستة لما تتفتح الختوم السبعة هتطلع الختوم السبعة دي كأنها سبع فترات آلام تأتي على الكنيسة طيب فالسفر المختوم مقصود به مستقبل الكنيسة على الأرض من ساعة ما المسيح يقدم كحمل كفادي إلى أن يأتي في مجده في آخر الأيام مين يعرف مستقبل الكنيسة مفيش غيره المسيح له المجد صاحب الكنيسة هو اللي يفك ختم ختم في أوانه ختم يقول لك ده عز الكنيسة اليومين دول ختم تاني يقول دي آلام الكنيسة والدم والاستشهاد ختم تالت يقول لك ده هنا في مجاعة يعني ايه تعليم قليل قوي والناس تايهة عن ربنا خالص كل ختم كأنه مرحلة من مراحل الكنيسة ساعتها ممكن نقول السفر كله عبارة عن مستقبل الكنيسة وعلى الأرض لغاية ما توصل للسم المهم انه ده كتاب البعض بيقول برضو ممكن يكون السفر المختوم مقصود بيه أسماء القديسين المسجلة عند ربنا اللي محدش يعرف يكون هو سفر الحياة سفر الحياة اللي مكتوب فيه أسمائنا كلنا بس محدش عارف عارفين لما تطلع النتيجة في الكنترول وتبقى لسه مقفول عليها ما يعرفهاش غير مدير الكنترول تبقى حاجة زي كده فيفتحها حتة حتة حتة عشان يقول لنا النتيجة فتتفتح زمن زمن زمن لغاية ما تكمل الختوم السبعة يجي المسيح في مجده وندخل معاه السماء فممكن يفهم ان السفر المختوم ايضا هو سفر اسماء سفر الحياة اللي فيه اسماء كل القديسين اللي ما هيفضل مختوم لغاية ما المسيح يفتحه يعني محدش هيعرف اسمه او يعرف ناجح ولا لا غير في مجيء المسيح لكن احنا عندنا وعد ان اسمائنا اتكتبت من ساعة ما تعمدنا وامنا بربنا يسوع المسيح اسمائنا اتكتبت بس الواحد يحافظ على اسمه وياخدها جد فعشان كده يقولوا سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء من داخل ومن وراء اذا كانت تشير الى الكتاب المقدس بعهديه يعني عهد قديم وعهد جديد من داخل يعني العهد القديم كان فيه أسرار من جوه ما كانش حد فاهمها ومن خارج يعني اتضحت الرؤية وعرفنا المخلص جاي خلصنا ازاي من داخل ومن وراء يعني زحمة قوي الأسماء كتيرة قوي لدرجة بيكتبوا وش وظهر على على على الدرج فدي تطمنا ان كانت اسماء سفر الحياة يبقى هيبقى في عدد كتير قوي يا داخل السماء ودي حاجة تفرح إن كان مقصود بيه أسرار مستقبل الكنيسة لغاية ما تروح السماء برضه من داخل ومن وراء يعني كل صغيرة وكبيرة هتحصل للكنيسة يسوع متابعها وعارفها وماشي مع الكنيسة يوم بيوم لغاية ما يخطفها السماء فكل المعاني تمشي لكن من داخل ومن وراء يعني سفر مليان وغويط وعميق جدا وفي داخله أسرار بلا نهاية إن كان مقصود به الكتاب المقدس ماشي إن كان مستقبل الكنيسة ماشي إن كان سفر الحياة ماشي ده في كمان اجتهاد رابع يقول إيه تدبير الخلاص هو ايه المشكلة المعقدة اللي ما يعرفش انسان يحلها ولا ملاك ولا رئيس ملايكة ولا نبي ولا شيطان ايه المشكلة المعقدة مشكلة الانسان وخلاص كل البشرية محكوم عليها بالاعدام كأنه عشان كده في تعبير جميل يقول الكتاب اغلق على الكل اغلق على الكل يعني ايه يعني مشكلة الخلاص ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله ممكن السفر يكون إشارة إلى مشكلة الموت أو قضية الموت عشان كده احنا في القداس الغيغوري نقول أنا اختطفت لي قضية الموت عارفين لما تكون قضية ليها ملف ضخم كده وتبقى متختمة عشان محدش يفتحها قضية صعبة جدا محدش عارف يحلها أبدا زي السفر المختوم مين يقدر يفك الختوم ويحل القضية دي مفيش غيره ربنا يسوع المسيح اللي يقدر يخلص الإنسان بتجسده وصليبه وقيامته وصعوده والعملية الحكاية اللي عملها كل دي اجتهادات في تفسير السفر المختوم المهم انه يوحنا لما شاف السفر المختوم قعد يعيط ليه لقى ان في مشكله ملهاش حل وده يعبر عن حساسية القديس ده ده راجل عجوز يا جماعة فوق التسعين فلما دخل السماء وكان مبسوط جدا بمنظر المسيح والعرش السماوي والأربعة كائنات غير المتجسدين والأربعة وعشرين كاهن والتسابيح سمع الملاك بيقول ايه من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه الملاك قال مين يقدر يفتح مين يقدر يفك الختوم فضل يستنى محدش اتحرك من مكانه لا كاهن قدر ولا ملاك قدر ولا شيطان قدر طبعا ولا نبي ولا حد اتحرك ولا حتى الأربعة كائنات غير المتجسدين واضح انها مشكلة معقدة جدا عشان كده ممكن يبقى مقصود بها تدبير الخلاص او قضية الموت فقدام المشكلة المعقدة دي يوحنا بالرغم ان هو بيتفرج على رؤية مفرحة جدا تحولت الرؤية الى كابوس او الحلم المبهج ده او المنظر السماوي المفرح جدا الى مشكلة ملهاش حل ربنا حلو قوي بس كده احنا مش هندخل عنده مش هنتمتع بيه لازم السفر يتفك لازم الختوم دي تتفك عشان نوصل طب ايه هنعمل ايه عشان تتفك فصرت انا يقول لم يستطع أحد في السماء على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه يعني القضية دي بالذات محدش يعرف يتعامل معاها خالص قضية الموت دي محدش قدها أبدا أو تفسير الكتاب المقدس بكل جماله محدش يعرف يجيب آخره أبدا إلا صاحبه فصرت أنا أبكي كثيرا يعني الراجل العجوز ده لأنه كان بيسموا نفسه الشيخ يوحنا في آخر حياته كان يسمي نفسه الشيخ في يوحنا الثانية ورسالته الثانية ورسالته الثالثة يقول الشيخ على نفسه هذا الشيخ العجوز الطيب قعد يبكي بشدة وبحرقة عاوز حد يفك عاوز المشكلة تتحل دي تعبر يا جماعة عن أنين البشرية قدام قضية الموت كل البكاء اللي بنبكيه قدام الموت في وداع أحبائنا عبر عنه يوحنا هو قدام العرش يبكي بمرار يقول له فكها بقى يا رب الغي الموت ده بقى يا رب كفاية فك الختوم الموت مخ مختوم علينا السفر بتاعنا الحياة جواه بس مقفولة مختومة بسبع ختوم مين يقدر يرفع حكم الموت ويبكي يوحنا بحرقة كمان يبكي على غالي مات وكأنه يقدم دموع كل البشر قدام الموت وكأنه بيعبر عن عجز الإنسان أن يخلص نفسه ودي الحتة اللي بنقولها في القداس الغريغوري لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أنبياء ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا محدش يا رب ائتمنته على خلاصنا خلصنا دي شغلتك انت ما ينفعش ملاك يعملها ابدا صرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر محدش يستاهل محدش مستحق يفتح السفر محدش ممكن يحل المشكلة ايا كانت محدش يقدر يعرف المستقبل محدش يعرف اسماء سفر الحياة محدش يقدر يخلص الانسان محدش يقدر يطلع كل اسرار الكتاب زي ما قصدها المسيح إلا واحد وهو ربنا يسوع المسيح ولا أن ينظر إليه فقال لي واحد من الشيوخ الجميل بقى إيه إن يوحنا عشان لسه غريب عن السماء يبكي لكن ما سمعناش طول سفر الرؤيا عن واحد بكى تاني في السماء فما فيش بكاء في السماء أبدا يوحنا عشان ضيف عشان زائر بكى لكن في السماء ما فيش بكاء أبدا خالص حتى قدام المشكلة لا هم هناك مطمنين ان ربنا كل مشكلة ليها حل عشان كده ساعات واحد يسأل ويقول اذا كان ارواح احبائنا راحت السماء وبصين علينا من السماء طب ما يتضايقوش لمشاكلنا لا ما فيش مضايقة في السماء هم هناك اخر روقان ومبسوطين وحلوين وفرحانين وما يتضايقوش ابدا احنا كزوار من الارض للسماء ممكن ننزعج لأن في مشكلة ملهاش حل فيجي واحد منهم من الحلوين المنتصرين اللي في السماء يطبطب علينا ويقول لنا ما تقلقوش الحتة دي تؤكد مفهوم الشفاعة والعلاقة بالقديسين مش المسيح اللي قال ليوحنا ما تعيطش ده جاله واحد من ال 24 كاهن اللي حوالين العرش يقول له لا تبكي ما تعيطش حبيبي طب ده ده كاهن وكاهن ده يوحنا بطرك يعني وماله ما هو واحد من الكهنوت ما كلهم كهنوت واحد فيجي له واحد من ال 24 كهن المنتصرين اللي في السماء اللي سبقوه دخلوا قدام العرش يقول له لا تبكي لا تبكي كأنه كل كاهن فينا له شفيع بيقول له لا تبكي وكل واحد فيكم له شفيع بيقول له لا تبكي عشان كده الناس تقول لك لا العلاقة بالمسيح بس الله طب كان بعت الشيخ ده يقول له لا تبكي ليه والملاك بيسأل ليه وكل دول ايه قيمتهم اذا كان المسيح بس طب ما هو المسيح مش غيران من ولاده المسيح في مجده حواليه تلاميذه وحواليه كهنته وحواليه ملائكته وكلهم فرقة واحدة وكلهم بيشتغلوا لحسابه والكل باصص على المسيح بفرح وبيشجعونا ويقولوا لنا كلمة واحدة لا تبكي احنا بتوع الارض لينا البكاء اما هم ملهمش غير الفرح فلما يلاقونا بنبكي نصعب عليهم ويجي واحد منهم كده ليك في رؤية ولا في حلم ويقول لك لا تبكي ما تبكيش هتتحل تتحل ازاي دي معقدة وملهاش حل لا هتتحل استنى بس شوف هيحصل ايه صرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأ ولا أن ينظر إليه فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختوم السبعة قال له اطمن ما تبكيش هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا احنا ما سمعناش ان سبط يهوذا طلع أسد احنا سمعنا ان المسيح من سبط يهوذا أيوة ما هو ده اللي اتقال عنه في تكوين 49 لما يعقوب أبو الآباء أبو الأسباط اللي هو إسرائيل جمع ولاده ال 12 حواليه وابتدى يدي لكل واحد وصية جاب يهوذا وقال له يهوذا أسد هيطلع من عندك أسد هيعمل كل اللي كان نفسي فيه وكانت أحلى نبوة عن يهوذا وفضلوا كل اليهود لغاية النهاردة يقولوا يهوذا هيطلع أسد أسد يعني إيه؟ يعني المسيح يعني الغالب يعني القوي يعني المنتصر فهنا بيقول له ما تبكيش لأن هيطلع أسد من سبط يهوذا طبعا إشارة واضحة إلى ربنا يسوع المسيح طب غلبة غلب في إيه هو في حرب أيوة ما هو الختوم دي ما تتفكش غير لما يحصل إيه يغلب يعني الأسرار دي ما تتفتحش غير لما يتمم الفداء ويغلب الشيطان امتى الشيطان اتكسر واتغلب على الصليب لما المسيح انتصر على عدو الخير في الصليب انتصار شديد وقال أين غلبتك يا موت أنا اللي غلبت مش أنت يا موت أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية كانت على الصليب فالمسيح الأسد انتصر ساعتها الختوم ابتدت تتفتح كل الأسرار إن كان قصة الخلاص ابتدينا نفهمها إن كان الأسماء راحت على سفر الحياة إن كان مستقبل الكنيسة بقى مضمون في إيدين ربنا يسوع له كل المجد لأنه قد غلب الأسد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا ليه أسد؟ لأن كمان إبليس عدوكم يجول كأسد فيبقى أسد فأسد فالمسيح له المجد الأسد الخارج من سبط يهوذا يغلب الأسد المتعب بتاع الشيطان وينتصر ويفك الختوم فالأسد إشارة إلى القوة والأسد بتاع يهوذا بالذات إشارة إلى المسيح القوي وعشان يأكد المعنى قال له الأسد الخارج من صفة يهوذا أصل داوود أصل داوود دي ذكرها أشعياء 11 أظن وذكرها سفر الرؤيا آخر إصحاح إن يسوع المسيح هو أصل داوود أصل وذرية داوود عشان كده لو تفتكروا مرة ربنا يسوع المسيح حير اليهود وقال لهم سؤال صعب قال لهم انتوا يا يهود بتقولوا ان يسوع المسيح او المسيح يعني مش يسوع المسيح بيقول بانه ابن داوود بينما داوود قال بالروح قال الرب لربي اجلس عن يميني اذا داوود قال على المسيح انه رب وانتوا بتقولوا عليه ابن داود كيف يكون المسيح رب داود وابن داود وسابهم محتارين اللي هي تتحل في كلمة ايه يسوع في الاخر الرؤيا يقول انا اصل وذرية داود انا رب داود وابن داود انا اللي خلقت داود وانا اللي جيت من اولاده في اخر الظهور في ملء الزمان أنا الإله اللي ملياش أول ولا آخر وأنا الإنسان اللي ولدت من العذراء مريم في ملء الزمان من من ذرية داوود فهنا بيقول أصل داوود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة هيتفتح السفر وهنشوف إيه اللي فيه ورأيت أنا خلصت أهو آية واحدة فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ الدوائر الثلاثة اللي شفناها العرش الحيوانات الأربعة الأربعة وعشرين كاهن الشيوخ في النص ظهر منظر جديد ما كانش شاف احنا منتظرين نشوف ايه دلوقتي أسد خارج من سبط يهوذا ما هو بيقول ده اللي هيفك الختوم لقينا الأسد شكله ايه خروف الله خروف ولا أسد هم مش واخدين بالهم من الفرق لا هو هو عشان تؤكد ان الحكاية رمزية بدل ما يطلع أسد طلع خروف ليه؟ لأنه أسد بمعنى القوة والجبروت وخروف بمعنى مهم جدا ان هو ايه قائم كأنه مذبوح خروف واقف على رجليه بس غريبة جدا ان علامة السكينة معلمة على رقبته مذبوح وواقف على رجليه اللي هو منظر محدش يقدر يفهمه او يشوفه يعني ايه خروف قائم كأنه مذبوح يعني مسيح مصلوب وقائم من الموت الى الابد دي ما تتفهمش غير لما يسوع المسيح قام من الموت وقال لهم هات صباعك ثم حطه مكان الايه الجروح ولا تكن غير مؤمن علامات الذبح ما زالت في المسيح تلاحظوا كل ايقونات القيامه ترسم المسيح علامات صليبه لسه عليه عشان تفكرنا باللي سمعناه في سفر الرؤيا أنه قائم يعني قام من الأموات وظل مذبوحا يعني إيه كأنه مذبوح يعني علامات صليبه مستمرة وعلامات قيامته مستمرة الصليب له عمل إلى آخر الظهور والقيامة دائمة مع إلى آخر الظهور المسيح له المجد مصلوب عنا إلى الأبد وقائم عنا وبنا إلى الأبد قائم يشفع فينا ومذبوح عنا كفادي ومخلص لينا قائم منتصر ومذبوح ليقدم عننا الفدية اللي كانت مطلوبة فده وهتيجي بقى ذكر المسيح كحمل بعد كده 29 مرة في سفر الرؤيا كأنه ده أحلى اسم للمسيح في سفر الرؤيا الحمل اللي احنا حفظنا شكله خلاص انه قائم كأنه مذبوح هيبقى الحمل هو اللي بيعمل كل حاجة بعد كده وكأن منظر الحمل بالنسبة لنا او المسيح الفادي أكتر منظر بيشغلنا وإحنا على الأرض أنه فدانا وقام إلى الأبد يشفع فينا ويخلصنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد ناخد إيه ناخد آية صغيرة زي إيه قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء نقولها مع بعض قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء كما مرة قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء